واحد امين نشكر العواد ربنا وجاب لنا الساعة دي عشان بنعرف نظبط دلوقتي وقتنا طيب انجيل القديس يوحنا اصحاح 13 بركاته فلتكن معنا امين اتكلمنا في اصحاح 12 ودنا له حقه عن الرب يسوع لما اتكلم على نفسه كنور والاصحاح ال 13 اهم اصحاح بينقلنا للجزئية الثانية من انجيل يوحنا الجزئية الاولى من اصحاح واحد لاصحاح 12 وده بيكلمنا عن المسيح في بره من اصحاح واحد اصحاح 12 بيكلمنا عن المسيح في بره يمكن واحد يسألني يعني ايه المسيح في بره يعني يورينا سلوكه شخصه نوعيته صفاته كمثال نقتدي بيه حياته ازاي تعامل مع الحبايب وازاي تعامل مع الاعداء ازاي تعامل مع البحر وازاي يتعامل مع البر وازاي يتعامل مع المرض وازاي يتعامل مع الشياطين وازاي يتعامل مع رؤساء الكهنة كل ده بيوريهولنا ال 12 اصحاح الاولانيين اصحاح 13 ده اصحاح فريد بيتكلم عن المسيح في فدائه واصحاح المسيح في ابتدائه يحوي كم اصحاح 13 عشان تبقوا عارفين و18 و19 و20 و21 دول بيتكلموا عن المسيح في في ابتدائه في اصحاح 14 و15 و16 و17 دول بين قوسين يعني المفروض اخر 13 عارفين يبتدي امتى؟ اول 18 لكن 14 و15 و16 بيكلمنا عن الاب عظة عظة للكنيسة للتلاميذ بيكلمهم عن مين عن فوق يعني ال 12 اصحاح بيتكلموا عنه هو واخد بالكم 14 و15 و16 بيكلمنا عن مين عن الاب طب واصحاح 17 بيكلم الاب عننا 14 15 16 ثلاث اصحاحات يكلمنا عن مين عن الاب واصحاح واحد يكلم الاب عننا ويبتدي يواصل المسيره بعد 13 يبتدي ايه 18 و19 و20 21 عشان نبقى قادرين نفهم احنا ماشيين في مخطط ايه فالنهارده احنا هنبدا العمل الفدائي تبدأ بكلمة ايه اما يسوع قبل الفصح اه الفصح احنا اتكلمنا عن الاعياد السبعة وقلنا الاعياد بيبتدوا بعيد ايه عيد الفصح عيد الخلاص عيد عبور الموت والغضب لما ارى الدم اعبر عنكم لما ارى الدم اعبر عنكم عشان كده ويقول لك ايه اما يسوع قبل عيد الفصح يعني قبل ما يحل وقت الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت كلمة عالم دي تمر عليك انت بايه ببساطة لا يا حبيبي أصعب كلمة وهو عالم تصور لو الكلمة دي اتنفذت فيك انت تعمل ايه لو ربنا كشف لك اللي هيحصل لك من مصايب وبلاوي هيحصل لك ايه هتموت قبليها هتموت قبليها لو ربنا كشف لك انت هتموت ازاي سواء كان بمرض او مفاجأة ده حتى لو قال لك انت هتموت مكت موتة مش متعبة يعني وانت نايم على السرير هتطلع روحك كل ما تيجي تحط راسك على السرير هتقوم مش هتحط راسك على السرير تاني تقول لهم انام في اي حته وهو عالم وهو عالم يا احبائي اصعب من الاعدام انتظار الاعدام الاعدام في حد ذاته مش صعوبة ما بيشعرش بحاجة هي ثواني يكون انتهى لكن انتظاره بقى الفترة اللي بينتظرها ان كانت شهر ولا شهرين ولا ثلاثة وكل ما رجل اتخط ناحية الباب يقول خلاص اهم جايين ياخدوني كل ما حد يجي يجيب له اكل خلاص يسوع عالم عالم من امتى يا يسوع عالم من امتى قبل تأسيس العالم فداء أعد قبل تأسيس العالم قبل تأسيس العالم الفداء معد ومجهز ومجهز وهو عالم أن ساعته قد جاءت جت الساعة كتير كانوا يجي يكلموه يقول لهم لم تأتي ساعتي بعد ياه تصور انا متصور لي المفروض لما يعرف ان الساعة قربت يبقى ايه يبقى عصبي ونرفز ومش طايق حد يكلمه ولا حد يحك له في مناخيره ده اللي بيصوم بس عشان يتعب لما حد يكلمه يقول له انا صايم ابعد عني ما تنرفزنيش امال اللي هيموت بقى هيتبهدل هيحصل له ده كله الشريط قاله لهم كله وقال لهم هيحصل له ايه بيفتكر ده كله اه عشان كده يقول لك يسوع قبل عيد الصبح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب الانتقال للاب لذيذ لكن طريقة الانتقال صعبة صعبة يا ريت بالموت ما كلها هتموت يا ريت بالموت مقتول ما ناس كتيرة ماتت مقتولة لكن ده موت وسفك دم وبطريق ايه الصليب الصليب يعني ايه يعني اللعنة يعني العار ملعون كل من علق على خشبة ملعون صعبة جدا يعني نهاية مؤلمة ونهاية مؤسفة لا الآية اللي بعديها كملت الجملة مش قادر أكملها صدقوني يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصة الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى نقف شوية حتى تستدعي القلب يسجد ويخشع أحبهم إلى المنتهى لما تقرا في لقا 22 لو حد معاكم كتاب ويطلع يلاقي في لقا 22 عشان تبقوا عارفين اتخانقوا مع بعض قبل العشاء اتخانقوا حصلت خناقه يقول لك حصلت بينهم مشاجره في من منهم يكون الاكبر شطار في الخناق وده يقول انا احسن والتاني يقول لا انا اولى انا ما اعرفش ايه اللي قالوه ما اعرفش بطرس يقول لهم انا انا اللي قلت واندراوس يقول له ده انا اللي جبتك للمسيح ويوحنا يقول انا اللي كنت بتكي على صدره وهم ابناء زبدي تقول له بصراحه اولاد الاثنين واحد عن يمينك والثاني عن شمالك والباقي والباقيين جنبيهم مشاجره خناقه شوف نوعيه اللي حبهم شوف نوعيتهم قبل ما يقولها كانوا بيعملوا ايه وعارف اللي هيحصل بعد كده ايه عارف اللي هيحصل في النور او واحد هينكروا والباقيين هيروحوا يستخبوا عارف ورغم هذه المعرفة المسبقة واللي هتحصل اللي حصلت خناقة خناقة خناقه ده انا لما بتبقى الكلى تعباني وحد يجي يقول لي اعمل لك كوبايه حاجه ما ببقاش طايقه يكلمني وده بيتخانقوا مع بعض واحد غيرهم قال لهم يا ناس حسوا يا ناس قدروا بيا يا ناس انتوا مش عارفين انا ايه اللي داخل له يا ناس حرام عليكم اسكتوا شويه سيبوني في حالي وفي اللي انا فيه وفي اللي هيحصل لي عشان خاطركم لا هم يتخانقوا وهو احبهم الى المنتهى ايه حدود الحب ده حدوده ايه بولس الرسول دخل يقول نفسي اعرف حدود الحب عايز تعرف ايه يا بولس عايز اعرف ما هو الطول وما هو العرض وما هو العمق وما هو العلو ونعرفه عرفناه كتاب المد- المقدس وضح عنه الطول قد ايه لا طول الى الابد محبة ابدية احببتك طول ما انت عايش لغاية ما تطلع الروح لغاية نهاية حياتك وهو بيحبك لغاية ما تسلم الروح وهو بيحبك وان سلمت الروح للهلاك هيعيط عليك لانه بيحبك بس ما يقدرش يجبرك تعيش معاك بالعافية ادي طولها محبة ابدية احببتك طب وعرضها هكذا احب الله العالم كله على نفس الصورة اللي انتوا شايفينها هكذا احب الله العالم طب وعمقها عمقها جاء الشيء ويخلص ما قد هلك عمقها نزل الى اقسام الارض السفلية طب وعلوها رفعنا لغاية الآب حيث أكون أنا تكونون أنتم إيه ده دي المحبة هي دي المحبة أحبهم إلى المنتهى المنتهى دي كلمة كلمة رهيبة لو وقفت قدامها تعمل عظة لوحديها أحبهم للمنتهى اه للمنتهى شوف حط كلمة المنتهى قد ايه انت عملت غلطات تقولي غلطات يا ابونا تتكتب في كتب وما تشحش الكتب اقول لك برضه بيحبك انا ما استاهلش اكون حاجة برضه بيحبك ممكن يجيبك وانت على باب جهنم زي ما جاب اللص يلقطك المحبة بس خلي بالك من محبته وصل له قول له اذكرني قول له مد ايدك يا رب قول له انا عارف انت حبيتني الى المنتهى وانا خنتك الى المنتهى انا خنتك للمنتهى حياة البشر كلها خيانات لله وحتى لما بجيلك بجيلك عشان انا عايز انت اجيلك عشان مش عايز عشان اكون عايزك انت عشان احبك انت عشان تمتلك قلبي انت يا رب انت انت اجيلك احبهم الى المنتهى المنتهى دي تعمل في ايه ابونا انت كلمتنا عن المنتهى كلمنا عن المبتدا هتبتدي بايه احبهم الى المنتهى طب قول لنا البدايه فحين كان العشاء الابتداء يغسلهم رجليهم وعارف الانتهاء يعمل ايه م? يعمل ايه في الانتهاء يخدمهم يسكئهم هناك يسكئهم ويتقدم ويتمنطق يخدم يخدمنا هنا ويخدمنا هناك يخدمنا وهو بصورة التواضع طب دي مقبولة ويخدمنا هو بصورة ايه الماجد الماجد مجد ايه ده يوحنا اللي بينام على صدره اول ما شافه في مجده يقول له سقطت عند رجليه كميت اول ما شاف شكله وقع عند رجليه ده اللي بينام على صدره اللي بينهم عشرة ومحبة سقطت عند رجليه كميت حط ايده عليه طبطب قال له ما تخافش انا اللي غسلت لك رجليك انا الاول والاخر انا اللي كنت حي وميت وها انا حي قوم خايف ليه خايف من مجدك وجلالك طب خدمتني هنا بصورة التواضع تخدمني هناك وانت بصورة المجد ده لو انا داخل داخل ليك شايف كائنات مش قادر ابص في وشها مش قادر ابص في وشها عارفين يوحنا شاف ملاك من الملائكة عملوا ايه سجد ليه شاف ملاك افتكروا زي الله مجد مجد لا- مجد عظيم بس اول ما شافه عمل ايه سجد قال له قوم قوم ده انا عبد انا خدام انا خدام مثلك انا عبد الله، انت العبد وشكلك جميل كده امال الرب شكله ايه امال المجد هو شكله ايه الملائكة دي اللي الواحد يشوفها يترهب لما يشوفها هو أشعية لما شاف ما شافش الله شاف الملائكة بتاعته شاف مجده منعكس عن الملائكة عشان كده يقول لك شاف الصرافين فقال ويل ليه هلك لكن الله نفسه ما شافوش شاف نوره منعكس على الملائكة عشان كده قال لهم رأيت مجد ملك الجنود شاف النور بتاعه المجد بتاعه لكن الله لا يستطيع إنسان أن يراني ويعيش واجي تقعدني وتقوم وتخدمني قلت في عظم من العذاب هيمد ايده ويخدمك ولما هتحس انك ما تستاهلش الخدمة دي هتعيط فهيمد ايده الثانية ويمسح كل دمعة من عينيك بس فيه نقطة حطها حبهم للمنتهى امتى خلوا بالكم وقت وقت ايه الجملة اعلنت عن ايه العشاء لا الفطار ولا الغدا العشاء عشان كده يقول لك كده فحين كان العشاء ووجبة العشاء دي مرتبطة بايه بالضلمة بالليل في وسط الضلمة بيحبنا مش في وسط النور غلطانين اللي يقولك لما ابقى كويس ابقى اجر ربنا غلطانين تعالى له ب- بضلمتك تعالى له بخطيتك تعالى له بشرك تعالى له باسمك تعالى له تعالى له بخرنوب الخنازير وبالهلاهيل اللي انت لابسها وبريحة الخرنوب وقول له اخطأت تعالى له تعالى له ما تصلحش هو اللي هيصلح هو اللي هيلبس هو اللي لبس ادم يقول لك صنع لهم اقمصة من جلد وايه والبسهما مش صنع الاثنين وراح رماهم في وشه خد انت روح في حته استخبى والبس وانت روح استخبى في حته بالقري بتاعك ده والبسي لا هو اللي لبسهم بايده هو اللي بيلبس بايده بايده بيلبسنا بس حصلت نقطة عايزين نقف عندها يقول لك فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يم- يهوذا سمعان الأسخريوطي أن يسلمه شوف تعبير الروح القدس عمل ايه الشيطان ألقى ألقى يعني ايه يعني رمى بذرة اوعى تفتكر البذرة دي طلعت في يوم وليلة لا لا لما تروح في الغيط بتاعك وتلاقي في شجرة طالعة عارف الشجرة دي ممكن تكون اترمت من سنة ولا من سنة ونص ألقى الشيطان يرمي لك بذرة يرمي لك بذرة طب والبذرة امتى تطلع لما انت تدفنها في تربة قلبك لو انت ما دفنتهاش وضربتها البذرة عمرها ما هتطلع ايه اللي بيساعد البذرة علشان انها تطلع حاجتين تدفنها يعني تخبيها وبعدين ترويها وترعيها هو الشيطان ألقى في قلب يهوذا ألقى في قلبه أن يسلمه حبيبي خاف من الشيطان مش كل حاجة تيجي في فكرك اعرضها على ربنا قول له يا رب الفكر ده مني ولا من الروح القدس ولا من الشيطان تعالى بالليل قبل ما تنام قول له يا رب فتش قلبي وامسك المشرب بتاع الروح القدس واخلع البزار اللي ما تمجدكش اخلعها من اساسها قول له كده القى في قلبه ان يسلمه تفتكروا القى في قلبه ان يسلمه ازاي بالفكر البشر يهوذا تفتكروا كان منتظر ان المسيح يتصلب لا عمل كده ليهوذا ليه شفتوا بقى لعبة ابليس مع الشيطان مسكها عمل كده ليه قال لك لما احطه امام الامر الواقع هيصنع معجزة صح ولا لا احطه امام الامر الواقع يجي يقول له يا معلم عايزينك تظهر نفسنا تبقى مالك بقى كفاية كفاية ادينا صابرين معاك لينا ثلاث سنين يلا املك على اسرائيل واول ما تملك انا هبقى وزير الخزانة هو بيدور على المجد الارضي كله بيدور على المجد الارضي احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله لما لقى بقى جه في الاخر يسوع وقال لا ومش هيظهر في الهيكل ولا هيظهر امام الكهنة ولا بيقابلهم ويروح يقابلهم يقول لهم ويل لكم ويل لكم يا عم دول ناس كبار المية ما تجريش في العالي راضيهم واكسبهم لغاية ما تبقى ملك وبعد كده اعمل اللي انت عايزه فيهم اتمكن لما تتمكن وانت نازل فيهم طايح ويلكم ويلكم مين هيسندك اظهر قدام المجلس ما يردش بس جه الشيطان قال يهوذا ايه رأيك انت لو خليتهم بطريق غير مباشر قبضوا عليه وحكموه انا واثق ان مفيش حد قدر عليه هم مش 120 هو ب 120 الف انا هحطه امام الامر الواقع واخليهم يقبضوا عليه واول ما يلاقي نفسه اتزنق هيعمل معجزات وهيظهر على حقيقته اللاهوتيه اللي احنا اكتشفناها قوته اللي اكتشفناها هيظهرها فهيكتشفوها فهيؤمنوا بيه بمجرد ما يؤمنوا بيه هيملكوه ملك احنا هنبقى الوزراء لان احنا اول ناس تلاميذه احنا الرجاله بتوعه فكره فكره الشيطان دايما يرمي في قلبك انك تسلم المسيح ويا ناس فينا كتيرة سلمت المسيح سلمت المسيح ففي واحد يجي يقول لابونا عندي المشكلة الفلانية بس اوعى تقول لي نصلي من اولها احنا صلينا كتير وربنا ما استجابش ندور على طريقة تانية عايز تسلمه حبيبي اصبر انت وانت انتظرها ستأتي اتيانا ولا تبطئ اصبر انتظر خلي حياتك كلها انتظار الشيطان القى في قلب يهوذا الاسخريوطي ان يسلمه ولما يجي الكلام يذكره يذكر يقول لك يهوذا سمعان الاسخريوطي يسوع وهو عالم ادي تاني ايه تاني مرة اولا عالم ان ساعته جاءت هنا عالم ان الاب الله قد دفع الى يديه كل شيء دي انقح من الاولانية الاولانية احبهم الى ايه المنتهى بعد ما حبهم الى المنتهى الاب دفع الى ايديه ايه كل شيء خلاص الاب قال للابن كل حاجة بقت في ايدك كل سلطان في السماء وعلى الارض وتحت الارض بقى في ايدك ايديه بقت صاحبة ايه صاحبة السلطان يا سلام دفع كل شيء الى يديه وانه من عند الله خرج والى الله يمضي الله في حاجة انا قلتها الاب دفع وهو خرج من عند مين ما قالش الاب لا صحوا معايا وهو من عند الله خرج ومن ع... والى الله يمضي انا شرحت لحضراتكم الحته دي قبل كده وافكرها لكم ايه الفرق بين الاب وبين الله ها قلت حد فاكرها الاب القاضي في بيته والله القاضي في المحكمة عرفت الاب القاضي هو القاضي ولا لا القاضي في المحكمة والقاضي في بيته هل القاضي في بيته زي القاضي في المحكمة لا ايه الفرق بين الاثنين القاضي في المحكمة يعمل ايه يحكم لكن وفي البيت يأدب صح يأدب يعني لو ول ابنه في البيت غلط يعملوا ايه يديله قلم لكن في المحكمة يضرب حد قلم يمد ايده على حد القاضي ابدا ابدا هو بس بقه يقول ايه يحكم في قوة تنفيذية هتنفذ مش هو اللي بينفذ هو اسمه قوة تشريعية قضائية فالقاضي في المحكمة هو مين الله كل الذين ارتبطوا بالله مرتبطين بالدينونة وكل الذين ارتبطوا بالآب مرتبطين بايه بالتأديب عشان تبقوا عارفين انت بمجرد ما بتتولد من المعمودية بيتحول الله بالنسبة ليك من الله الى ايه الى الاب قبل المعمودية كنت بتقول له يا الله لكن بعد المعمودية بتقول له ابانا الذي في السماوات ابوك بعد المعمودية بعد ما انت بقيت ابن مش هيدينك ليس شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع فعشان كده لما بيقول خرج من عند الله يعني خرج من عند مين أول ما تذكر كلمة الله تفتكر مين الديان على طول الله يعني الديان كلمة الله ما فيهاش يما ايه ارحميني ابدا فاكرين داوود لما ضربوا قلبه لما ضربوا قلبه وبعدين عد الشعب فجاله قال له اختار لك حاجة من ثلاثة يا كذا يا كذا يا كذا قال له اقع في يد الله واخد اللي بالكم ولا اقع في يد انسان لان مراحم الله واسعة سابوا ربنا سامحوا نزل الوباء نزل الوباء في اسرائيل ليه اصل وقع في يد الله والله عادل الله الديان العادل الكتاب يقول كده بس برضو الله الديان حكمه اقوى احن من حكم مين من حكم الانسان عشان كده انا بقول داوود قال اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان لكن انا في العهد الجديد بقول اقع في يد الاب ولا اقع في يد الله لان مراحم الاب اوسع يأدبني اه يأدبني كابن لكن ما ينزلش القضاء القضاء نزل على اسرائيل نزل على اسرائيل نزل على اسرائيل ومش راضي يقف لغاية ما جه عند البيدر بتاع حرمان اليابوسي وقال له اذبح ذبيحة يعني الصليب اول ما ذبح الذبيحة الملاك المهلك عمل ايه وقف يعني مش ممكن الله يرجع في قضائه كان هيقضي على اسرائيل كلها الا لما اتولد لما ذبح ايه اتذبح المسيح ولما ذبح المسيح صرنا اولاد لله وما دام اولاد يبقى يؤدبنا آه. ويقول لك ايه الذي يحبه الرب بعدين واحد اللي يحبه لكن اللي ما اللي ما بيحبش الرب هيدينه مش هيأدبه هيدينه عشان كده يا احبائي لما نيجي نقول خرج من عند الله والى الله راجع يعني معناها مجيئه اساسا بقصد ايه الموت لا تقريب الله الله الله قد سر ما ده اللي ما فيه موت